بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي إننا وإن كنا غبنا الحلقة الماضية فإننا أردنا أن تعاد الحلقة التي سبقتها تعمدا لكي نستوعب درس اليقظة اليقظة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين انزعاج القلب إنها قضية انزعاج ألم تر نائما وفي عمق نومه حصل له إزعاج انزعج كيف يكون هبوب المنزعج كيف تكون انتفاضة المنزعج من نومه إنها انبعاثة القلب ذلك قال ابن القيم وهي القومة المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله قومة هي انتفاضة اليقظة إخوتي هذه الانتفاضة اسمع ابن القيم يقول ايه وما أنفع هذه الروعة انزعاج القلب لروعة الانتباه وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة هذه اليقظة عشنا معها آخر حلقة مؤكدين أن هذه اليقظة بعدها أن هذه اليقظة أولا لها أسباب قد يتيقظ الإنسان لموت ميت أو حادث يجري له أو سماع كلمة أو سماع آية أو سماع حديث أو سماع موعظة لسبب من الأسباب يتيقظ ثم بعد هذه اليقظة يتفرق الناس ما بين منتبه مشمر متيقظ مقدر لحالة اليقظة ومن وما بين من يعود إلى النوم مرة أخرى إنني أريدكم في كل حلقة كما نبهت قبل ذلك أن يكون أمامك دفتر وقلم لأملي عليك جملا تكون منارات في حياتك أملي عليك اليوم الليلة جملة مهمة اسمها استحلاء اليقظة حلاوة اليقظة من حصلت له اليقظة اكتب اكتب اكتب اكتبي اكتب من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة هقول تاني طب ادفع صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من حصلت له اليقظة بلا غفلة حتى حتى استغرقت هذه اليقظة أنفاسه استحلى ذلك يحس بحلاوة اليقظة إخوتي أريد أن تفرقوا بين حلاوة اليقظة وحلاوة النوم أقول لك حاجة عملية احيانا كان شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد الشنقيطي الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله استاذ التفسير في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره ابن الشيخ محمد الشنقيطي اللي هو الكبير اللي هو مؤلف كتاب اضواء البيان الشيخ عبد الله كان كنا في سفره سويا ونعيش معا في مكان واحد فالشيخ عبد الله كان بيقول لي يعني لما تحب تحس بحلاوه النوم كنت صحيته مرة بعد ما انام عشان أقرأ عليه مقدمة أضواء البيان الشاهد إيه يقول لي لما تحب تحس بحلاوة النوم فكنت بعتذر له إني أزعجته وصحيته فبيقول إيه لما تحب تحس بحلاوة النوم إنك حد يسيبك لما تستغرق في النوم تماما في أول خمس دقايق من النوم وبعدين يصحيك بالراحة فلما تصحى كده تحس بحلاوة النوم اللي انت كنت فيه انا بقول لك فرق بين حلاوة النوم وحلاوة اليقظة اصل في ناس ربنا بيكرمه ويصحى بس يصحى وهو حاسس بايه بحلاوة النوم مش حلاوة اليقظة فبيتخمد تاني ينام تاني او يستمر في اليقظة وهو نايم يا ما ناس قلنا عليهم انه التزم وسلك طريق الدين بس سقف التزامه منخفض هو وصل لحد كده وخلاص اقصاها انه اعفى لحيته وبقى بيصلي لكن لسه احلامه الماديه هي هي الفلوس لسه شهواته هي هي لسه ارتباطاته هي هي لسه ملزوزاته هي هي يبقى ده ما صحيش واللي حس بيه دي حلاوة النوم مش حلاوة اليقظة افهموني يا ناس إن من استحكمت يقظته بلا غفلة حتى استغرقت يقظته أنفاسه استحلى تلك اليقظة فلا أحلى من الحضور في اليقظة عايز أقول له هو أنا نفسي أعمل فيك كده والله أمسكك من كتفك كده وهزك أو أخدك في حضني كده وأعصرك وأقول لك أنت صاحي ايه انت صاحي فوق آه. انت مسلم انت ملتزم انت عربي انت محترم انت عزيز انت صاحب هدف انت كبير انت وقور انت جدك محمد رسول الله نفسي اقول لك انت صاحي ما احلى الحضور في اليقظه يا سلام لما تبقى يقظه وحضور كمان الله يقظه وحضور قلب ان قلبه حاضر هذه اليقظة لان احنا بنقول ان بعد ما صحي وقلنا الكلام ده في الحلقة الماضية ان بعد ما استيقظ بعد ما فاق بعد ما صحصح بعد ما صحي صاحبنا بعد ما صحي قاعد على حرف السرير زي زي اللي قام لصلاة الفجر كده قام لصلاة الصبح المنبه ضرب قفله وقام قعد على حرف السرير شوية وراح نايم تاني أو فضل قاعد كده في غفلة شديدة مش دريان بمرور الوقت والوقت بيمر أقاموا الصلاة قام دخل الحمام وكمل نوم في الحمام ورجع اه كده خلصوا الصلاة بقى عشان كده ابن الجوزي قال ايه قال و ثم ينقسم المتيقظون فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي فيعود القهقرى ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا حجة عليه لا له ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات صحيح مسلم من كلام حذيفة صحيح موقوفا عليه حذيفة يقول ايه وقلب تمده مدة القلوب أربعا قلب أجرت فيه سراج يزهر وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وقلب أغلف قالوا قلوبنا غلف وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهما آه قلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق بيصلي وبيقرأ قرآن وملتحي وبيبص للنسوان وبيكذب وبينام عن صلاة الصبح وبيشوف تلفزيون ويسمع مزيكا هو ده قائم بين الصفين عقله الامر بالتقوى دماغه بتقول له اتق الله ما توديناش في داهيه لو متنا على كده نروح جهنم ودماغه نفسه الاماره بالسوء اللي بتقول له انت شباب ايش شبابك ايش حياتك ايش لك يومين هنبقى نتوب واقف في مقام المجاهدة بين صفين العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيموت على سوء الخاتمة ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين لا راحة الجاهلين لو كان ما يعرفش لذة السجود كان يرتاح لو ما يعرفش حلاوة القرآن كان ارتاح لو ما كانش ده قبل كده لذة الأنس بالله كان ارتاح راحة الجاهلين ولا لذة العارفين ولا هو مستمتع باللي هو يعرفه واللي هو عاشه واللي هو حصله لأن الذنوب تكدر صفو قلبه من من صف صفي له ومن كدر كدر عليه ومنهم ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو حيلة احنا قلنا واحد صحي ونام بشت، انسى ده خلاص خلص ماشي والتاني عمال يقع ويقوم ويقوم ويقع ويقع ويقوم ويقوم ويقع والله اعلم بقى هيختم له بايه يا ترى هيختم له واقع وعلى جهنم وبئس المصير ولا هيختم له واقف وعلى الجنه بعد ان يقضي ما عليه من عذاب ما حدش عارف الثالث عرف من اين يؤتى هو لما صحي زي ما هنقول دلوقتي عنده ثلاث عقد إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل فقدامه حل الثلاث عقد دول لحظ القلب إلى النعمة ومطالعة الجناية ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام لكن احنا بنقول دلوقتي ايه انه لما صحي بدأ يفكر آه. لما صحي وحس بحلاوة الصلاة وحلاوة الذكر وحلاوة تلاوة القرآن حلاوة المسجد وحلاوة الدعاء والبكاء والأنس بالله لما حس الحلاوة دي قال يا أنا كنت فين أنا كنت فين من ده فيبدأ يفكر وانا ايه اللي وقعني الوقعات السودة دي ما هي المشكلة الكبيرة انه لما يلتزم كان في علاقات كان في واحدة يعرفها وكان في واحد ماشي معاه وكان في مكان بيروحوه وكان في فلوس بتتصرف وكان في ادوات بتستخدم عربية في كمبيوتر موجود في تليفون موجود كل دي آثار الجاهلية وآثار المعاصي بتشد وتجذبه للرجوع تاني كل دي بتعكر صفو اليقظة ازاي يتخلص من كل ده علشان يتخلص من كل ده امر شاق شاق شاق مش سهل النهارده لما يجي حد من بتوع ال- مثلا مثلا يعني بتوع الفن والكلام ده عايز يتوب وتقول له تخلص من الفلوس الحرام اللي انت كسبتها دي كلها او بتوع المخدرات او بتوع ال- الحاجات دي يشق عليه بعدين البرستيج اللي هو كان عايشه الحياه اللي كان عايشها بلاش دول حتى البشوات ال- اللي هم آه، آه، في الترف والرقي لما يجي يتوب وينضبط ويلتزم طب العلاقات دي ذوقيا وبالراحة و و و يتخلص منها ازاي آه، بتبقى أوهاق ضغوط مكتفاه فهيبدأ ابن الجوزي هنا بيقول ايه يقهر عدوه ابن الجوزي في موضع تاني في صيد الخاطر بيقول ايه يقول من عثر في شيء او زلق فوقع فانه اول ما يفعل حين يقوم ان يلتفت ليبصر ما الذي عسره طبع مركوز في القلق وانت ماشي في الشارع رجلك زلقت في قشره موزه او قشره بطيخه او عترت في حجر او آه، مسمار او ماسوره حاجه طالعه من الارض عترت فيها اول ما تقف تبص وراك تشوف ايه اللي وقعك ده طبع يقولوا ايه فيا من عثرت في الطريق الى الله مرارا هلا أبصرت ما الذي عسرك ده انت يا ابني كل ما تقوم تقع مش تشوف ايه اللي بيوقعك ايه اللي بيكعبلك ايه اللي بيرجعك ايه اللي بيعورك ايه اللي بيلخبطك ايه اللي بيتوهك هلا أبصرت ما الذي عسرك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لو انت مؤمن ما تعطرش في نفس الطوبة مرتين ما تتكعبلش بنفس الطريقة مرتين ده دليل نفاق في قلبك لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فاللي يصحى صح يبدأ يشوف أعدائه اللي كعبلوه بت كان بيحبها وماشي معاها ولسه بيحبها دي عدو مش يحبها دي المفروض اذا تيقظ يكرهها في الله لان دي اللي هتوديه جهنم يبقى لو لسه بيحبها هي دي الخيانة لله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الآية دي كنت بقول للإخوة في رمضان إن الواحد وهو بيسمع القرآن أحيانا يحس بآيات القرآن بلسم نازل على قلبه يحس كأن القارئ وهو بيقرأ بيقرأ كده كأن القارئ وهو بيقرأ بيطبطب عليه بيمسح عليه كده وأحيانا الواحد يحس وهو بيسمع القرآن كأن القارئ جيب بنية في وشه طخ قلم على قفاه دب شلوت كأن القارئ بيعمل كده آه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا ربنا قال يا أيها المنافقون ولا يا أيها الناس ولا قل يا أيها الكافرون ده بيقول يا مؤمنين يلي أمنتوا بيا وبتزعموا حبي وتزعموا معرفتي لأنكم مؤمنين بيا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الذي آمنتم به طخ ألم صح لا تخونوا الله لذلك تجد هذا الملتزم الطيب هذا الرجل الصالح يقهر عدوه فيسجنه في حبس لم رجليك يا يقهر عدوه فيسجنه في حبس نفس الأمارة يسجنها زي ما هيجي معانا بقى الكلام عن النفس الأمارة إن الواحد يروح جايب نفسه نفسه كده طلعها يروح زانق نفسه كده أنت اللي هتوديني جهنم يا نفس ليه النهارده بصيتي لفلانه ليه النهارده وانت بتتكلمي مع فلانه طولتي في الكلام ليه النهارده نافقتي فلان فيسجنه في حبس شيطانه هو عارف ان الشيطان بيضحك عليه لما يخرج من البيت يرجع من الشغل يقفل على نفسه ينزل مسجد ويطلع يسجن شيطانه عارف ان الشيطان بيقدر يخدعه لما يروح ياكل بره يسجن شيطانه ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو حيلة ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما الى مقام راوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا اللهم اجعلنا منهم اللهم ارزقنا صحبتهم اللهم بلغنا مقامهم يا رب من الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ساعة ما صحي خلاص صاروخ ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا فهم في صعود وترق فوق فوق صحبت أحمد بن حنبل عشرين سنة فلم أره كل يوم إلا في زيادة هم دول الناس عشرين سنة فوق فوق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا ده اللي فسروا بيه كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عم صلي عليه يا سيدي صلي عليه وانت كمان يا ستي صلي عليه الله يرحمك صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانا بشحت منكم الصلاة على النبي دي بعشرة من ربنا بالمكسب يعني صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة في رواية سبعين مرة مئة مرة سيدنا النبي سيدنا النبي بيتوب من إيه قالوا إن كل ساعة بيصعد لمقام فلما يصعد لمقام صلي عليه صلى الله عليه وسلم يبص للي كان من ساعة المقام اللي كان فيه كان من ساعة أقل فيستغفر من اللي قبله ويطلع كمان ساعة فيستغفر من اللي قبله يطلع كمان ساعة يستغفر من اللي قبله ويتوب يتوب من اللي قبله هو ده هي دي الحياة للي مش عارفين يعيشوا الحياة اللي بيحسوا بالملل من الحياة ليه؟ لأنه مش في صعود وترقي طالعين لفوق اسمع اسمع اسمع اللي بعده الأع... هو في اعلى من كده اه في اعلى من كده اللي اعلى من دي كمان إيه؟ ومنهم من يرقى عن الاحتياج الى مجاهده اما لخسه ما يدعو اليه الطبع فلا وقع له عنده واما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه النهاردة الشباب كل ما نتكلم يقول لك عم الشيخ انت مش عارف اللي احنا فيه انتوا في ايه يا عم البنات يا شيخ عريانه في الشارع ما تتعرى يعني ايه ايه يعني البنات عريانه في ايه في ايه ايه المشكله ايه المشكله ان في واحده عريانه في الشارع ايه المشكله عايز افهم ايه المشكله يا شيخ بلاش كده عشان انت كده بتتكلم بقى في ايه في وادي والناس في وادي لا مين اللي قال كده انا ما بتكلمش في وادي والناس في وادي انا بقول لك اهو يا انت انت انت ايوه انت لا هو انت اي والله وانت كمان بقول لك اهو كلمني ورد عليا خد ودي معايا واحده ماشيه عريانه في الشارع ايه اللي تعبك يا شيخ الشهوة يا شيخ اه الشهوة دي يا ابني لو انا قلت لك انك قضيت شهوتك وبقت جهنم خلاص ينفع لا ما ينفعش لو انت غمضت عينك دقيقة واحدة ستين ثانية وعدت خلصنا خلاص والجنة الدرجة العالية قوي اللي أنا بتكلم عنها دي بقى إن بعض الناس لا يحتاج إلى مجاهدة واللي فيه في زماننا ده حد كده آه وأنت سمعته بنفسك الشيخ محمد عمرو الله يرحمه رحمة واسعة لما يقول والله يا رب سمعناه بودنا هنا أذعناها والله يا رب انا لا عايز ابقى مشهور ولا عايز ابقى شيخ ولا عايز ابقى محدث ولا عايز ابقى صاحب تصانيف والله يا رب انا ما عايز الا انك ترضى عني بس في في زماننا كده في في زماننا كده في ناس قدامه النساء ملو الدنيا وتعرض عليه من كل حدب وصف وهو مش دريان بالموضوع ده ليه لخسة ما يدعو إليه الطبع فلا وقع له عنده احنا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قبل البعثه ما اتجوزش غير وعنده 25 سنه وتزوج امراه عندها 40 سنه السيده خديجه امنا رضي الله عنها ولا عمره زنى ولا نظر الى امراه ولد النبي بقى ده معصوم طيب ماشي ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانت اصحاب الرايات الحمر خيام كده منصوبه في الشارع زي بيوت دعاره عياذا بالله وما كانش عيب ولا حرام ولا غلط يشاهد ابو سفيان ولا غيره من من الكبار داخل خارج ابو جهل وابو لهب وغيرهم داخل خارج على الخيمه حد يقول له انت بتعمل ايه ولا رايح فين عادي عادي عادي الزنا كان عادي مش محرم عندهم ومع ذلك تلاقي سيدنا ابو بكر بلاش سيدنا ابو بكر عشان برضو ما ما تقوليش طب ده سيدنا ابو بكر صفوان بن المعطل تسمع عنه أو ده صحابي من الصحابة يقول والله ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام هي دي يبص للزنا انه شيء مقرف عشان كده علمائنا يقولوا في الأصول في أصول الفقه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش يقولوا إيه الفواحش فواحش حتى قبل التحريم أنا مش هدخل برضه في سكة التحسين والتقبيح العقلي اللي بيتكلم فيه الأصوليون وإنما بتكلم بس في حتة إيه الفواحش أن الفواحش هي في عقول العقلاء في تصور العقلاء هي فواحش قبيحة في الأصل فلما حرمها الشرع كساها قبحا إلى قبح لكن العاقل يشوف الفواحش هند هند يا عمي هند لما الرسول قال لها بايعناني على ألا تزنين قالت أو تزني الحرة في واحدة محترمة تزني أو تزني الحرة شفت ازاي لذلك يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد لسن 25 سنة لم يتزوج ما كانش بيعاني زي شباب اليومين دول بيعاني عايز اتزوج ليه عايزك تترقى السمو الروحي كنت بقول امبارح في موضوع المجرمين اللي شتموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد يكون الامر تفاهات شويه عيال تافهين بيرسموا ويشخبطوا ويلعبوا ويهرجوا مش بيرسموا النبي هم بيرسموا المسلمين دلوقتي الصوره اللي هم شايفينها دلوقتي بس او النبي رمز بيشتموا بيه المسلمين كلهم مش قصدهم هم ما يعرفوش النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم يعني الرسامين دول مالهم ومال الدين ومال العقائد و... قد يكون الامر كذلك قلت قد يكون استفزاز قلت عشر نقط كده من الحل اللي فيها قلت مقاطعة الشهوات المحرمة المقاطعة مش أنا نقاطع السلع الدنماركية بس يجب أنك تقاطع لكن أنا عايز أقاطع فكرهم هو ده اللي يجب انك تقاطعه ان انا قاطع شكلهم وهيئتهم قلت كده قلت ان عايز النهارده مصمم ازياء مسلم يصمم لنا ازياء اسلاميه قلت النهارده ابني بيلبس في البيت بيجامه مفيش مانع بدت التدريب اللي بيقولوا عليها دي طب ايه المانع ان احنا نعمل واحده على الشرع الشرع ما بيحرمش بدله بس بدله عربي ليه مكتوب عليها انجليزي وليه مرسوم عليها ومكتوب عليها ارقام وليه مقطعه ومشرشبه ليه ليه شكلهم انت كده بتشبه بيهم انا كنت بقول ان الناس دول ما بيحترموناش ازاي نستجلب احترامهم لينا عشان يحترمونا ان يلاقونا احنا لنا شخصيتنا لينا تميزنا لينا هويتنا هم ما احترموناش واستهزأوا بينا وسخروا منا لما شافوا افلامنا افلامنا اللي بتصور حوارينا من جوه تصوير قذر ورتهم ان احنا زيهم بل واسوا منهم هي افلامنا وت- ومسلسلاتنا واغانينا اللي شافوها عننا ما هي دي ثقافتنا اللي بتنقل اليهم فعشان كده ما احترموش فينا حاجه فعشان كده لما جينا النهارده نعترض قالوا انتوا بتعترضوا عليه انتوا مين انتوا عشان تعترضوا هو والله والله زمان ده العرب كمان بقى هيتكلموا معانا قالوا كده الكلام ده اتقال ولذلك لما راحوا لهم اللي راحوا لهم ما حدش قابلهم ولا عبرهم ولا بصوا لهم ولا اتناقشوا معاهم روح يا عم زي ما بقول كده ما بيحترموناش لان احنا ما احترمناش انفسنا قلت النهارده الناس لما كانوا يقولوا يلا ناكل النهارده عدس النهارده يا ابني العيا- الناس مش لاقيه العدس لان العدس مستورد يا ناس ازرعوا لنا عدس يا ناس ازرعوا لنا فول بدل ما قاعدين نستورد آه، اكل كلاب وقطط يا ناس الناس الغلابه دول هم هو ده اللي هم شايفينه لذلك بقول مقاطعه الشهوات المحرمه الكلام ده انا قلت قبل كده الشباب اللي بيدخلوا عش- على النت ويدخلوا على الشات يدخلوا على المواقع القذره المواقع المظلمه آه نفسي اعمل حملة تفتيش على الكمبيوتر بتاعك اشوف اللابتوب بتاعك فيه ايه ربنا شايفه ربنا يعلم اللي انت مخبيه في فايلات كمبيوترك او تليفونك الله يعلم اللي جواك في ساعات الخلوة اسمع الحديث الخطير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قلت صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذه دعوة للسمو دعوة للرقي دعوة للترفع دعوه للروح دعوة للقلب دعوة للاستعلاء على الشهوات للترفع عن المعاصي أن ترقى عن الاحتياج إلى مجاهدة دي اللي بيسموها العلماء بقى السماحة في ترك المناهي أن تترك المعاصي التي نهى الله عنها سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة سماحة بسماحة نفس مش مجاهدة متغصب عشان يغض بصره لا ده لاقي بصره لوحده مغضوض ليه قرفان ازاي اما لخسة ما يدعو اليه الطبع واما لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه بقى واحد بيحب ربنا الله الله الله الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها الله الله الذي له الملك كله والكون كله وإليه يرجع الأمر كله بتحبه وتطلب حبه تريد أن يحبك عايزه يحبك ثم تأنس بحب غيره تنشغل بغيره تطلب ود غيره تحمل هم غيره سبحان الله العظيم ازاي هي دي لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى غيره سبحان الله العظيم رايت مره احد مشايخنا وقد مرت امراه فوقع عينه عليها فقال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله شعر جلده من جمالها أعوذ بالله حتى أنها زعجت أعوذ بالله مننا آه أعوذ بالله ليه أصل اللي اللي اللي آه اللي طالب الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان الكلام ده بيزعل بعض الناس بس ما, ما تزعليش لان انا بقول لك ان في يوم ال- في الجنه ان شاء الله ربنا سينشئك مره اخرى انشاء هتبقي احلى من الحور العين ان شاء الله اذا دخلتي الجنه لكن اوعى تفكر النساء اللي انت شايفهم دول هو ده الجمال ولا هي دي الحلاوه اللي بيفهم يعرف ان الجمال بقى هناك في الجنة مع الحور العين الجمال هناك ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هناك بقى الجمال والعظمة والملك يا ابني لو بصيت للجنة كده بصة صغيرة للجنة بص هناك كده على الجنة تلاقي ان ملك أ- اقل واحد في الجنة الحديث في صحيح مسلم ربنا بيقول لأقل واحد آخر رجل يدخل الجنة على الإطلاق ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها النهارده يا ابني انت بتنصب وتسرق وتنهب وتكذب وتنافق وترشي و... علشان فيلا 10000 متر الواد بيقول لي ده عشان شقه 86 متر او ده زي ده يعني اللي بيرشي ويكذب وينافق وي- ويغش وي- وينصب ويسرق و... علشان فيلا آه، 100 فدان زي اللي بيعمل كده عشان شقه 86 متر هو ده كذب وده كذب وده نصب وده نصب وده نفاق وده نفاق والاثنين لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ده ملعون وده ملعون لو عشان 10 جنيه راشي ومرتشي ورائش ولو عشان مليون جنيه راشي ومرتشي ورائش الاثنين ملاعين بتعمل كل ده ده اقل واحد اذهب ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معه عايز واحد رايق وفاضي و... و... وقاضي كده يقعد يحسب لي مساحة الدنيا قد ايه مساحة الدنيا عشان نحسب له عشرة أمثالها معها يعني قد الدنيا 11 مرة يا اللي نفسك في قيراطين أرض يا اللي نفسك في 2000 فدان في الجنة 11 مرة قد الدنيا فاللي يبص لقد الدنيا 11 مرة و372 ألف حرية و2 مليون و400 ألف خدام يبص لإيه في الدنيا بقى يحس إن الحاجات دي تافهة مش قلت لكم زمان الكلام ده زمان والله من تل... من 20 30 سنة لا 30 35 سنة وأنا كنت راكب جنب سواق تاكسي كده وقال لي شوف العربية دي أهي دي ب 100000 جنيه قلت له يا ابني اكيد في الجنه في حاجات احسن من دي قال لي اه على الاقل اللي في الجنه ما اتشافتش قلت ما شاء الله شفت بقى السواقين راجل بيفهم قال لك ما اتشافتش الميزه ان التانيه دي ما اتشافتش ما حدش شافها قبل كده فيها ما لا عين ها، رأت هيبقى لك عربيه في الجنه ما اتشافتش حاجة بتاعتك انت لوحدك لمزاجك الخاص الناس اللي بيحبوا الأجواء الشاعرية وال والأجواء الكلاسيكية وال والرومانسية والكلام اللي, اللي- اللي بيقولوه ده إن في الجنة لؤلؤة مجوفة للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهن بعضا يا رب الجنة يا رب اللهم ارزقنا الجنة اللهم اكتب لنا الجنة اللهم متعنا في الدنيا والآخرة بالجنة اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم انا نسالك الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب امين امين امين الجنه فاللي يبص في الجنه للجنه ويتطلع الى الجنه خلاص بقى دنيا ايه ونساء ايه وفلوس ايه وارض ايه وعربيات ايه خليهم يومين ويعدوا الامام احمد كان ماشي فانقطع شسع نعله كان لابس صندل كده بحزام بسير السير اتقطع فقالوا له لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين قالوا له نجيب لك جزمه كلاركس او نجيب لك حته لوتو نجيب لك جزمة يعني تمشي بيها قالوا لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل قال له يا ابني لا جزمة ولا بتاع كلها يومين ونموت وندخل الجنة نمشيهم حافيين وخلاص شفت ازاي يرقى عن الاحتياج الى مجاهده مش بيجاهد نفسه وانما بسماحه الطبع هي دي مرض الطمع وانا قلت ان احيانا في مرض لما يبتلى به العبد تلاقي المرض ده يستجلب كل الامراض فتلاقي اللي بيمرض بالطمع ده مريض بالسرقه ومريض بالكذب ومريض بالرشوه ومريض بعدم الرضا ومريض بحب الدنيا ومريض بالاستعجال مريض بالترف فيها مرض الطمع ده اللي يبتلى بيه يروح الطمع ده لامم له كل الامراض كلها فوق دماغه فمن الناس من يقوم ثم ينام ومن الناس من هو واقف في صف المجاهده بين الصفين في مقام المجاهده بين الصفين ومن ومن الصفوه اقوام ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس ومن الصفوة أقوام استيقظوا ما ناموا فهم في صعود وترق ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة أنت مين؟ مين في الخمسة دول؟ في الستة دول؟ نمت تاني؟ أنا بهز كتفك انا بهزك وافوقك اصحى ما احلى الحضور في اليقظه اصحى يا ابني فوق يا حبيبي صحصح يا سيدي انت صاحي امشي بقى ما تنامش تاني عشان تمشي اسمع بقيه الكلام ابن الجوزي بيقول ايه واعلم ان الطريق الموصله الى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالاقدام انما يقطع بالقلوب والشهوات العاجله قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم غير أن عين الموفق بصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء آه. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام الطريق إلى ربنا مش هتمشي له برجليك ولا بعربية ولا بقطر ولا بالعلم نفسه المشي بالقلوب هي دي عربيتك اللي هتحملك وهتوصلك قلبك يا ترى قلبك معاك ولا تاه يا ترى قلبك حي ولا ميت يا ترى قلبك مريض ولا سليم يا ترى قلبك ضعيف ولا قوي اين قلبك يا عبد الله الطريق الموصله الى الله سبحانه وتعالى ليست مما يقطع بالأقدام إنما يقطع بالقلوب والسبيل كالليل المدلهم الطريق ضلمة محتاجة نور محتاجة نور تمشي بيه وانا قلت لكم في اول حلقه من او تاني حلقه من التمهيد ان لازم قوه علميه وقوه عمليه القوه العلميه دي كنور يضيء لك الطريق العلم نور السبيل الطريق ضلمه محتاج تنورها عشان تشوف لازم تشوف الطريق اه اسمع الحته دي غير ان بصر الموفق عين فرس يرى في الظلمه كما يرى في الضوء بصر الموفق عين فرس لما ربنا يوفق انسان فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هي دي بصر فرس من الفراسة يبقى شايف آه كتير قلت نقول للشباب يا ابني السكة دي غلط انت كده هتقع بل خلينا نجرب ويمشي لحد ما يوصل للآخر طخ دماغه تخبط في الحيطة ويرجع والدم على وشه فعلا سكة سد ما قلنا لك من الأول بس هو ما بيشوفش السكة دي محتاجة توفيق عين الموفق محتاج ان ربنا يوفقك التوفيق ده يجي منين لما يحبك يحبك ازاي لما تثبت الفرائض تصلح الفرائض وتزيد النوافل حديث جبناه من ورا لقدام كده هاتوا تاني بقى عدل قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه يبقى اصلاح الفرائض اثنين ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى اصلاح الفرائض وزياده النوافل تستجلب الحب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يبقى إصلاح الفرائض وزيادة النوافل يحبك لما يحبك تبقى موفق يوفقك ترى بتوفيق الله وتسمع بتوفيق الله وتبطش بتوفيق الله وتمشي بتوفيق الله والشهوات العاجلة قطاع الطريق تاني مشكلة الشهوات مشكلة الشباب وهقول لك كلمة تاني بعد كل اللي فات واللي فات قلت لك فيه انك لو نلت الحرام في الشهوات ده هتروح جهنم ايه الفايده ذهبت لذتها وبقيت تبعتها قلت لك عشان تتخلص من الشهوات العاجله دي انظر للجنه خد التالتة اهي في الجنه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين اكتم شهواتك احبسها احفظها لحين تفرغها في الجنة في خلود أبد الأبدي كل الشهوات بقى اللي انت عايزها كل الشهوات النهاردة كنت أقول في موضوع الزواج ان يجب او ينبغي ينبغي التعبير الصح ينبغي ينبغي ان الاب ما يعقدش الولي الزوج او ولي البنت ما يعقدش للولد الا قبل الزواج باسبوع واحد ليه عشان ما يمك الشباب النهارده شهواتهم منفلته مش منضبطين لا بنات ولا ولا رجال مش منضبطين فلذلك ينبغي ان نحتاط اقصى درجه من درجات الاحتياط منعا للفضايح والبلايا والمشاكل فالشاهد انه ازاي نضبط هذه الشهوات المنفلتة لان الشهوات دي هي قطاع الطريق قطاع الطريق اولا نعرف انها غير دائمة واخرها حسرة اثنين نعرف ان احنا هنموت وهنحاسب على ده ثلاثة ان في الجنة هتلاقي شهوات حقيقية احسن من دي متع حقيقية وملذات حقيقية احسن من اللي انت فيها دي لا نسبة بينها وبينها أربعة استبدال هذه الشهوات والملذات بملذات روحية يبقى الإنسان يستمتع بقيام الليل يستمتع بتلاوة القرآن يستمتع بقراءة العلم يعني زي ما بقول كده الجملة اللي أنا بقولها مثلا يعني الواحد لما يتعلم ويقرأ ويستفيد الجملة م- مثلا اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي إيه ما أحلى الحضور في اليقظة الواحد بيستمتع بالكلام ده متعة لذة هي القضية مش لذة الأكل بس ولذة البطن بس لذة الفرج بس لذة وإنما في ملذات روحية سجدة عمرة وحج اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة يسر اللهم لنا الحج والعمرة يا رب العالمين وتقبل منا يا رب العالمين آه، الشهوات العاجلة قطاع طريق بقول خمسة في علاج الشهوات الانشغال الانشغال عنها الشهوات بتشغل وتجنن الفاضي لكن لو الإنسان مشغول مش فاضي أن يفكر في هذه الشهوات يقول ابن الجوزي غير أن عين الموفق بصر فرس لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء والصدق في الطلب منار أينما وجد وفي رواية وفي كتاب موجود كلمة إينار أينما وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد أخطر كلام سمعته في حياتك الصدق في الطلب منار أو نور إينار أينما وجد يدل على الجادة عايز اقول قصة حقيقية كده بسيطة ان ما عشت في اول حياتي في السعودية خمس سنوات وكنا غرقانين في العلم في المرحلة دي درس بعد الظهر ودرس بعد العصر ودرس بعد المغرب او اتنين بعد العصر وبعد المغرب درس وخمسة بعد العشاء وجيت نزلت على مصر ما لقيتش اتعلم فيه مش لاقي اسمع دروس فين مفيش فاتصلت بشيخنا الشيخ ابن باز قلت له يا شيخ انا عايز ارجع تاني الله يرحمه رحمه واسعه قال لي ليه قلت له مش لاقي علم مش لاقي علماء قال لي ما ترجعش والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لو صدقت هتلاقي آه. هي دي الصدق في الطلب نور منار أينما وجد يدل على الجادة لو انت صادق في الطلب هينور لك الصدق ده طريق تشوف بيه الحق آه. الصدق في الطلب كتير اقول لك انت عايز توب بجد طب احلف طب احلف كتير من الناس بيقول عايز اتوب ويكذب هو مش عايز يتوب هو عاجبه اللي هو فيه بتقول انا نفسي اتحجب بتكذب هي مش نفسها تحجب هي عاجبها اللي هي فيه مبسوطه بهي اللي فيه سعيده ب- بوضعها كده معجبه بنفسها كده لو فعلا صدقت الرجل اللي اتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ارايت ان اسلمت معك وامنت بك واتبعتك وجاهدت معك فقتلت أين أكون قال في الجنة قال ابسط يدك إذا أبايعك فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله رسول الله يرعى ظهورهم قال له احرس ظهر الجيش والرجل لم يأنف ما قالوش أنا عايز أموت أدخل الجنة آه، مشيني ورا ليه وإنما رعى الظهور ثم لما قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه من الفيء حمل القسم في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله قال قسم قسمته لك قال ما على هذا تبعتك إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة قال له لا هو وأنا ماشي معاك عشان تديني فلوس أنا عايز أضرب بسامة هنا أدخل الجنة قال اصدق الله يصدقك صلى الله صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له أنا جاي معاك عشان أموت أدخل الجنة قال له اصدق الله يصدقك فأتي به من آخر النهار وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع اصبعه كان مشاور بالظبط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله اصدق الله يصدقك الصدق في الطلب منار اينما وجد يدل على الجادة صدق انت عايز تتوب بجد رد علي يعني انت بجد والله العظيم تريد الجنة ولا تريد الدنيا جاوب اصدق انت بتحب سيدنا النبي بجد طب بتعمل ايه من سنته طب انت بتحب ربنا اصدق قول لي الصدق بين صدقك طب احلف كنت بقول لولادي تعرف يا ابني كده تقول أنا بحبك يا رب تعرف تقولها؟ قول كده أنا بحبك يا رب تفتكر لما ربنا يسمع منك وانت بتقول له أنا بحبك يا رب ربنا يقول إيه؟ صدق عبدي ولا كذب عبدي؟ ماذا سيخبر ربنا عنك الذي يرى رأسك وضميرك ويرى قلبك وعقلك ويسمع كلامك ويرى مكانك ولا يخفى عليه شيء من أمرك انت صفحة مفتوحة قدام ربنا يرى ماضيك وحاضرك ومستقبلك اوعى تكذب تقدر تقول أنا بحبك يا رب الصدق قيل للإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل المعتصم كان هيقتل الإمام أحمد يقول عرضت على السيف ثلاث مرات حط السيف على رقبته قول القرآن مخلوق وإلا هنقتلك القرآن كلام الله غير مخلوق والمتوكل يوم ما خرج بعت له خمسين ألف دينار رجعها تاني يوم ما خرج من السجن فبيقول له كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ لو وضع الصدق على جرح لبرأ هو ده الصدق اصدق الله يصدقك والصدق في الطلب انت تريد الله بجد انت تريد الاخره بجد صدق انت بتحب النبي بجد انت بتحب ربنا صدق جاوبني لو صادق انك تريد الله تريد الاخره بتحب ربنا بتحب النبي هتلاقي النور اللي يقول لك الطريق اهو والصدق في الطلب اينار اينما وجد يدل على الجاده يدل على الجاده الجاده اللي هي الطريق الموصله الصحيحه يدل على الجاده وانما يتعثر من لم يخلص انما يتعثر من لم يخلص عرفت انت بتتكعبل ليه عرفت انت ملخبط ليه عرفت انت تايه ليه عرفت انت بتقوم وتقع ليه عرفت انت بتقوم وتنام ليه عرفت الفتور اللي بتشكي منه سببه ايه عرفت قسوة القلب وغلظة القلب اللي فيك سببها ايه عدم الإخلاص يتعثر من لم يخلص يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع وينتبه وينام وينتبه وينام وينتبه وينام ويمشي ويقف ويمشي ويقف ويرجع لورا ويتقدم لقدام اللخبطة اللي في حياتك دي ليه؟ إنما يتعثر من لم يخلص طب أنا مش مخلص ليه؟ نفسي أبقى مخلص أجيب الإخلاص منين إزاي؟ قال لك وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد آه. إنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد اسمحوا لي أأجل الكلمتين دول للمرة الجاية التعسر والإخلاص ومنزلة المراد يمتنع الإخلاص ممن لا يراد أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته